صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وما زال الكلام متصلا حول الحديث الرابع والثلاثين وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل أو في رواية وذلك أضعف الإيمان وقلنا سنملي عليكم بحثا مختصرا يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظرا لمسيس الحاجة إليه ونظرا لعدم الوقوف على فقهه الصحيح كما دلت عليه الأدلة الشرعية وأملينا في اللقاء الماضي تعريف المنكر وتعريف المعروف وقلنا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه في الأصل فرض على الكفاية ويتعين في ثلاثة أمور ذكرناها وبعد ذلك تكلمنا عن الآثار السيئة المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصل بنا الحديث إلى أركان الحزبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب تكلمنا عن المحتسب وقلنا هو المسلم الذي يتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكلمنا عن شروطه الشرط الأول الإسلام الشرط الثاني التكليف وقفنا عند هذا اكتب عندك والتكليف شرط وجوب ووجه ذلك والتكليف شرط وجوب ووجه ذلك أن التكليف شرط لوجوب ووجه ذلك أن التكليف شرط لوجوب كل ما كلف الشارع به المكلفين لأن التكليف شرط وجوب شرط لوجوب كل ما كلف الشارع به المكلفين وليس معنى ذلك أن الصبي الغير مكلف وليس معنى ذلك أن الصبي الغير مكلف يمنع من الحسبة بل للصبي ولو كان غير مميز بل للصبي ولو كان غير مميز أن يحتسب فإن فعل ذلك نال الثواب ويلزم من احتسب عليه بالامتثال إن فعل ذلك نال الثواب ويلزم من احتسب عليه الامتثال نال الثواب ويلزم من احتسب عليه الامتثال ولا يجوز لأحد أن يمنعه عن الحزبة ولا يجوز لأحد أن يمنعه عن الحزبة بحجة أنه غير مكلف ولا يجوز لأحد أن يمنعه عن الحزبة بحجة أنه غير مكلف وشبيه ذلك إمامة الصبي المميز وشبيه بذلك إمامة الصبي المميز للصلاة إمامة الصبي المميز للصلاة كما كان يفعل عمرو بن سلمة كما كان يفعل عمرو بن سلمة فكان يؤم وعنده من العمر سبع سنوات فكان يؤم وعنده من العمر سبع سنوات واضحة يا مشايخ يبقى عند الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني التكليف الشرط الثالث القدرة القدرة وهذا الشرط خاص لمن أراد أن يغير المنكر وهذا الشرط خاص لمن أراد أن يغير المنكر بلسانه أو بيده وهذا الشرط خاص لمن أراد أن يغير المنكر بلسانه أو بيده وأما التغيير بالقلب فلا يشترط له القدرة ووجه ذلك أن القلب ليس لأحد سلطان عليه ووجه ذلك أن القلب ليس لأحد سلطان عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى وعليه فالعاجز وعليه فالعاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه إلا بقلبه أول السطر الدليل على اشتراط القدرة الدليل على اشتراط القدرة روى مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث اللي احنا ايه اللي الحافظ ابن رجب بيشرحه ونقرأ شرحه عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فإن لم يستطع أول السطر وجه الاستدلال من الحديث وجه الاستدلال من الحديث على أن القدرة شرط في وجوب الحسبة وجه الاستدلال من الحديث على أن القدرة شرط لوجوب الحسبة هو لو كان الإنكار واجبا على الإطلاق لو كان الإنكار واجبا على الإطلاق فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع لو كان الإنكار واجبا على الإطلاق فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع على الإطلاق لأن بعض الناس وصل بهم الأمر إلى الغلو وأوجبوا الإنكار في كل الحالات ما عندهم أحد اسمه لا يستطيع فطبعا أوقعوا الناس في حرج وفي عند لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلنا فرض على الكفاية يعني معناها في منكر فيما بيننا رأيناه وكلنا لا يستطيع أن يغير بيده أو بلسانه والتغيير بالقلب متوفر بفضل الله فبناء على هذا القول نأثم جميعنا وطبعا ممكن يوصل الإثم في هذه الحالة إلى الكبيرة عياذا بالله فاحنا بنقول ان القدرة شرط لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وباللسان فقط كتبت ايه اه فإن, آه فإن لم يستطع وانتقل من اليد إلى اللسان وانتقل من اليد إلى اللسان ثم إلى آخر المراحل التي لا ينفك عنها مؤمن ثم إلى آخر المراحل التي لا ينفك عنها مؤمن وهي الإنكار بالقلب واضحة يا مشايخ وجه الاستدلال واضح فإن لم يستطع فلو كان الإنكار واجبا على الإطلاق لم يكن ثم فائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فلما قال فإن لم يستطع وعلق التغيير على الاستطاعة عند التغيير باليد أو باللسان دل على أن القدرة شرط لوجوب الاحتساب باليد أو باللسان من أول السطر عنوان وجوه وجوه عدم القدرة وجوه عدم القدرة يعني بمعنى إيه متى يكون الإنسان عاجزا أو متى يكون الإنسان غير قادر على التغيير باليد أو باللسان حتى يعذر وينتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي التغيير بالقلب وجوه عدم القدرة أولا العجز الحسي العجز الحسي فالأخرس الأخرس اللي هو الأبكم يعني لا يجب عليه الإنكار باللسان لعجزه وكذلك المشلول لا يجب عليه التغيير باليد يعني بناء اللي هو العجز الحسي أي بدن الآدمي المكلف وجد عنده نوع من أنواع العجز يحول بينه وبين الاحتساب وضربنا سواء بقى لا يسمع لا يرى لا يتحرك يعجز عن إزالة المنكر الذي صدر ممن هم تحت ولايته كل هذه معذور إن شاء الله في تركه للحزبة باليد وباللسان أما بالقلب كما قلنا لا ينفك عنه إيه أحد اكتب عندك النوع الثاني من أنواع عدم القدرة وده أهم شيء في الموضوع كله هو خوف المكروه والأذى خوف المكروه والأذى يبقى النوع الأولاني من أنواع العجز يا مشايخ العجز الحسي النوع الثاني بيسميه بعض العلماء العجز المعنوي اللي هو عبارة عن إيه؟ خوف المكروه والإيه؟ والأذى اكتب فقد اعتبر جماهير أهل العلم سلفا وخلفا فقد اعتبر جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الخوف المعتبر من حصول المكروه أو الأذى المعتبر فقد اعتبر جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الخوف المعتبر من حصول المكروه والأذى المعتبر شرعا المعتبر شرعا شرطا في عدم وجوب الحسبة شرطا في عدم وجوب الحسبة وعد من خالف ذلك من الغلاة وعد من خالف ذلك من الغلاة اكتب من اول السطر كده سأملي عليك ثلاث جمل وارجو ان تمعن فيهم الفكر والنظر وتحاول تستظهرهم اكتب عندك ان الحماس للحق لا يغني غناء الفقه ان الحماس للحق لا يغني غناء الفقه والجراه في التبليغ لا تسد مسد الفهم اه والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم والجرأة في التبليغ اه تبليغ يعني بيتكلم ما بيهمهوش لا تسد مسد الفهم والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم أرجو أن تمعنوا النظر في هذه الجمل الثلاثة طيب أول السطر والمقصود بالخوف المعتبر غلبة الظن والمقصود بالخوف المعتبر غلبة الظن بحصوله ولا عبرة بالشك ولا بالتوهم يرحمكم الله ولا عبرة بالشك ولا بالتوهم أول السطر قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقو- وقلبه مطمئن بالإيمان دلت الآية دلت الآية على أن الإكراه إذا ترتب عليه قول الكفر من المكره دلت الآية على أن الإكراه إذا ترتب عليه قول الكفر من المكره فلا شيء عليه فلا شيء عليه وباستقراء الأدلة ومقاصد الشريعة وباستقراء الأدلة ومقاصد الشريعة وضع العلماء شروطا للإكراه شروطا للإكراه حتى يكون معتبرا يعني مش معنى ان كل واحد يقول لك والله انا اكرهت لا العلماء وضعوا شروط معينه اذا تحققت هذه الشروط مجتمعه على المكره وتكلم بكلام يخالف الشرع فلا شيء عليه وكذلك اذا تحققت الشروط على المكره وفعل افعالا تخالف الشريعه فلا شيء عليه ما لم يرد دليل على غير ذلك وقلنا ولعلكم أمليته عليكم إن مسألة الإكراه على الأقوال هذا لا شيء فيه يعني أكره إنسان على أن يقول كلمة الكفر وقالها فلا شيء عليه بس بشرط شروط الإكراه تكون متحققة طيب لو أكره على فعل يعني ما احنا عندنا الأعمال إما أقوال وإما أفعال أقوال يتكلم بلسانه تكلم الكفر بلسانه وهو مكره لا شيء عليه طيب الأفعال قال لك لا مش كل الأفعال إذا أكره الإنسان عليها وفعلها يعذر ولا شيء عليه لا واستثنى العلماء من الإكراه على الأفعال أو وضعوا قاعدة وهي كل فعل تبيحه الضرورة إذا أكره الإنسان عليه وفعله فلا شيء عليه وكل فعل لا تبيحه الضرورة إذا أكره الإنسان وفعله فيترتب عليه الأحكام ولا يعذر بجهله واختلفوا في الأفعال التي تبيحها الضرورة أو التي لا تبيحها الضرورة وهما القتل وعياذا بالله الزنا فاتفقت كلمتهم على أن الإنسان إذا أكره على قتل إنسان لا يحل له أبدا حتى ولو هدده المكره بأن يقتله يقتله أما أنه يح- يسمع لكلامه ويقتل معصوم الدم هذا لا يحل لك لأن الإنسان لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره بل يصبر ويحتسب عند الله عز وجل ووقع النزاع بين أهل العلم في ذا- فيما إذا أكره إنسان على الزنا ونعني بالإنسان هنا الرجل أما المرأة إذا أكرهت على الزنا عياذا بالله وتم فلا شيء عليها وإذا حدث عياذا بالله أو قدر ربنا عز وجل لحكمة يعلمها حمل من هذا السفاح أو الزنا فلا يحل لها أن تجهضه مهما كان الأمر كما هو معلوم وقررناه مرارا فالعلماء نظروا إلى كل من ادعى الإكراه وقال أنا مكره على ذلك فقالوا ان الاكراه المعتبر وتترتب عليه ان من فعل لا يؤاخذ له شروط معينه له شروط معينه وايضا سياتينا باذن الله هو الانسان اكره على ماذا اكره على ماذا هل يا ترى أكره على الكفر بالقول أو بالفعل أم أكره على الشرك لأن عندنا أشياء معينة لا تبيحها الضرورة وأيضا أكرمكم الله لابد أن نفرق بين الضرورة وبين الإكراه لازم لأن عدم التفريق بينهما يوقع في الخلط والخبط وده اللي حدث من المبتدعة في مصرنا ما استطاعوا أن يفرقوا بين الضرورة وبين الإكراه فاعتبروا الضرورة كالإكراه وده من الخلط وده من الخلط لأن الإكراه يا مشايخ لابد أن يكون المكره بكسر الراء وبنسميه الحامل شخصية بعينه يبقى من الذي أكرهك الواقع لا خطأ ال ال ال ال الأحوال اللي احنا فيها لا يحل لك أما شخص بعينه أكرهك الحكم معروف معايا يا أحمد معايا شخص بعينه أكرهك الحكم معروف أما شخصية اعتبارية كواقع أنت تعيش فيه أو كمجتمع أكرهك على كذا لا معايا يا مشايخ ممكن نقول إيه لحظة واحدة بس عشان تفهموها ممكن نقول إيه الواقع الذي نحن فيه ضرورة ألجأتنا إلى فعل المحرم نعم لك أن تقول مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أربعة أمور محرمة في جميع الشرائع لا تجيزها الضرورة وده كلام شيخ الإسلام اللي هي الإثم والبغي والفواحش ما ظهر منها وما بطن والشرك بالله والقول على الله بغير علم ديت أمور أربعة لا تجيزها ضرورة يجوزها إكراه نعم أين الإكراه الذي وقعت فيه حتى دخلت في الأحزاب أين الإكراه ما فيش إكراه فيه ضرورة وديت لا تجيزها الضرورة ومن هنا أشكل على بعض المبتدع لا وحتى نكون عندنا إنصاف هو لم يشكل لأن الأمر هذا كنا نتدارسه سويا في أوائل الثمانينات وفي نصفها إن الأشياء ديت ونقرر كلام شيخ الإسلام لا تجيزها ضرورة أبدا بل لا تجوز إلا عند الإكراه والإكراه لابد من شخصية معينة أما شخصية اعتبارية لا يجوز واضحة يا شيخ سيد واضحة يا شيخ عاوز تقول حاجة يا ولدي نعم لا مش أكرهت يسأل أخونا أكرمه الله عن الذي يسرق ليأكل ده مش إكراه ده اضطرار أما لو واحد قال له ادخل اسرق من هذا البستان وإلا قطعت يدك لا يسرق لأن احنا عندنا السرقة فعل ولا قول ها السرقة فعل ولا قول ما الفرق بين القول والفعل ايوه معلش يعني لو كان السؤال ساذج بس ممكن يشكل على بعض يعني معايا مشايخ طب السرقه تبيحوها الضروره ام لا اه واحد هيموت من الجوع مظبوط يبقى طالما اباحتها الضروره يقع فيها الاكراه مفهوم يا مشايخ واضحه يا ولدي يبقى ما ينفعش ابدا اقول ايه آه سرق مكره لو لو الاكراه وقع خلاص ما فيش اكراه ما فيش شخص ده سرق من اجل خشيه ان يموت من شده الجوع ما نقولش هنا إكراه نقول إيه ضرورة اتفهمت يا مشايخ الفرق بين الإكراه والضرورة لا يليق بطالب علم أن يغفل عنه أبدا فاش خالص وعشان كده دايما دراسة الأصول ومقاصد الشريعة من جهلها يخرس ما يتكلمش الأصول ومقاصد الشريعة لأن ديت على يدور عليها ما يقع في الواقع الذي نحن فيه يبقى إكراه لابد من شخصية إيه ركز آه يبقى الشيخ علاء اللي أكراه خلاص قدامنا اهو كلموا معاه أما الضرورة يجوز فيها بتكون إيه في شخصية غير إيه يعني غير معينة بيبقى الواقع الذي نعيش فيه ودايما الضرورة تقع في الحاجيات الخمسة أو يترتب على على عدم فعلها مضرة في الحاجيات الخمسه معروفة للشرائع كلها جاءت بحفظها وهي ايه الدين والنفس والعرض والمال والعقل على اختلاف الترتيب بس اتفقت كل الشرائع على أن المقدم هو الدين في الضروريات الايه الخمسة التي جاءت الشرع بحفظها مفهوم يا مشايخ اتفهمت م- ايه الفرق بين الضرورة وبين الإكراه يبقى الضرورة الواقع هو اللي خلاني وقعت فيها معايا أما الإكراه شخصية اعتبارية طب الواقع أوقعني انتبه في القول على الله بغير علم ينفع يا شيخ أمين الواقع أوقعني أن أقول على الله بغير علم يعني واحد طلق مراته وعاصر كت وكت وكت ومشكلة كبيرة وعنده منها عيال فأنا اضطريت أن أتكلم بغير علم ليه للواقع ضرورة نقول له لا خطأ لأن الضرورة لا توقعك في القول على الله بغير علم ممكن آه إكراه والإكراه بشخصية إيه معينة ماشي يا مشايخ اتفضل وما بال التحيل يا شيخ بالإكراه ما أفهم التحيل التحيل التحية ف...
شخص الذي يهدده فهمي بطيء فهمني بالراحة ما معنى التحايل تقصد يعني إنه مثلا يهرب منه سيأتي ها أمل يا أخوانا الشروط المبحث مهم يا مشايخ المبحث مهم رجائي أن تأخذوه مأخذ الجد احنا قلنا ايه باستقراء الايه ايوه الشرط الاول ان يكون المكره وافتح قوس بكسر الراء أن يكون المكره بكسر افتح قوس اكتب بكسر الراء وهو الحامل الحامل قادرا على إيقاع ما يهدد به والمكره وهو الفاعل بفتح الراء عاجزا عن الدفع ولو بالفرار عن الدفع ولو بالفرار يعني حتى مش عارف يفر ده الشرط الاولاني يبقى عشان كده دايما العلماء في مساله الاكراه ديت يذكر الشروط اه ولكن عند التطبيق بتبقى قضايا اعيان يعني انا رحت للشيخ ابراهيم قلت له والله اكرهوني احكي لنا ايه اللي حصل والله وقف من الشباك وقال لي ما طلقتش مراتك هقتلك وقعد يضحك انا قمت مطلق ده مش اكراه يبقى من خلال الوصف الذي صدر من المكره تجاه المكره يتم الفتوى من العالم او المفتي بناء على قضيه العين يبقى الشروط اللي بنسيدها شيء وتطبيقها على الواقع ايه امر اخر الشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره بفتح الراء انه اذا امتنع ان يغلب على ظن المكره بفتح الراء انه اذا امتنع عن عمل ما أمر به إن امتنع عن عمل ما أمر به سيقع عليه ما هدده به المكره سيقع عليه ما هدده به المكره يبقى هنا مش يقين هنا ايه ماشي يا أستاذ محمد غلب الظن مش يقين وهنا طبعا غلبة الظن هنا بتتفاوت من شخص اللي هو المكره وكذلك من المكر لأن ديت لها اعتبارات كثيرة الشرط الثالث أن يكون ما هدد به المكره أن يكون ما هدد به المكره بكسر الراء فورياً فوريا فلو قال ان لم تفعل ذلك ضربتك غدا لا يعد إكراها لا يعد إكراها ويستثنى من ذلك ما إذا ذكر زمنا قريبا زمنا قريبا أو جرت العادة بأنه لا يخلف زمنا قريبا أو جرت العادة بأنه لا يخلف الأمر الرابع أو الشرط الرابع ألا يظهر من المكره نعم خد الورقة أهو يا شيخ الورقة عايز ورقة يا شيخ ألا يظهر من المكره ما يدل على اختياره ما يدل على اختياره بين الفعل والترك بين الفعل والترك واضحه يا مشاكل الشروط دي بيسميها العلماء والشروط دي آه، آه، عشان حبيت ترجع اليها يعني ذكرها الامام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير ايه سوره النحل وتوسع في المساله يعني ان شاء الله باستفاضه اذهب اليها والله يتولك يبقى الشروط هذه لابد ان تكون ايه مجتمعه تخلف شرط منها يبقى هذا لا يعتبر اكراها شرعا واذا فعل المسلم او المكره بمعنى ادق ما امره به المكره والشروط لم تتحقق فلا يعتبر مكرها وتترتب عليه آثار الفعل ده بالنسبة للنوع الثاني من أنواع عدم القدرة وهو إيه خوف المكروه والإيه والأذى معايا يا مشايخ اكتب عندك أول السطر نعم اه اللي هي آية النحل نعم. كفر مش شايف النحل برضه ولا ايه؟ ولا انا واهم كم تفسير يا شيخ؟
ها كم تفسير من سؤال البخاري؟
ايوه ما يكون فين واتفق العلماء على ان عدم افاده الانكار واتفق العلماء على ان عدم افاده الانكار يلحق بخوف المكروه والاذى واتفق العلماء على ان عدم افاده الانكار يعني عمال يتكلم ومفيش اي حد بيسمع كلامه واخد بالك العلماء قالوا اه يبقى عدم افاده الانكار سيلحق في الحكم بخوف المكروه والايه والاذى ماشي يا مشايخ كده اكتب عندك وعليه فهذان امران يجب النظر اليهما عند الاحتساب فهذان امران يجب النظر اليهما عند الاحتساب وعند التفصيل هم اربع حالات وعند التفصيل هم اربع حالات احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي يا مشايخ عن عدم افاده الانكار ماشي والخوف من حصول الايه المكروه والاذى هنمسك الاثنين مع بعضهم يدينا اربع احتمالات اكتب عندك الاحتمال الاول ان يجتمع الامران ان يجتمع الامران اي الخوف من حصول المكروه والاذى وعدم افاده الانكار اي الخوف من حصول المكروه والاذى وعدم افاده الانكار يعني خايف من مكروه واذى وخ- وخدنا ال ال ال ال وسياتينا ان شاء الله ضابط الاذى المعتبر ايه الاذى الذي اذا وقع لك او غلب على الظن سيقع لك تترك الحزب احنا بنتكلم دلوقتي عن الح- التغيير باليد وبال وبالقلب وباللسان اما باليد واما بالقلب كلامنا على ايه دلوقتي على اليد واللسان بس القلب ده مفيش فيه كلام القلب لازم الكل يغير بقلبه وسياتي ايه المراد والمعنى المراد من التغيير بالايه بالقلب طيب هنا آه، آه، يجتمع الامران يعني خوف مكروه واذى وايضا الانكار لا يفيد عدم افاده الانكار اكتب عندك ففي هذه الحاله الحسبه لا تجب الحالة الثانية أن ينتفي المعنيان أن ينتفي المعنيان أي لا يخاف من مكروه ولا من أذى أي لا يخاف من مكروه ولا من أذى والإنكار يفيد والإنكار يفيد ففي هذه الحالة تجب الحسبة تجب الحسبة وهذه الحالة تسمى بالقدرة المطلقة وفي هذه الحالة تسمى بالقدرة المطلقة يعني إنسان وجد منكر في بيته صدر ممن هم تحت ولايته واخد بالك فين المكروه والاذى بقى اللي هيجي لك مفيش ده انت رب البيت وايضا المنكر سيزال يبقى هنا قدره مطلقه لا عذر لك البته في تركه وكون بقى يقول مفاسد ومصالح ده الزوجه هتزعل ده الاولاد هيزعلوا وهيغضبوا ده كلها ايه اعذار اوهم من بيت العنكبوت فلا بد من مراعاة الحزم في هذه الأمور الحالة الثالثة أن يعلم أن الإنكار لا يفيد ولكنه لا يخاف من مكروه ولا من أذى أن يعلم أن الإنكار لا يفيد ولكنه لا يخاف من مكروه ولا من أذى واضحة يا مشايخ؟ يعني ما حدش يكلمه بس اتكلم من هنا لبكرة اكتب عندك ففي هذه الحالة تستحب الحسبة لإظهار شعائر الدين وفي هذه الحالة تستحب الحسبة لإظهار شعائر الدين خدوا بالكم يا مشايخ يبقى بناء على ذلك ممكن انت بتتكلم في قضيه معينه بتحتسب يعني تبين ان هذا منكر ولا يجوز وما ينبغي فقال لك قائل كل ما ذكرته نعلمه ونعلم اضعاف مضاعف ولا تضيع وقتك لن يستجيب الناس ولكن في نفس الوقت ما تكلم معك احد وما عتب عليك احد وما اصابك مكروه ولا اذى حتى معنوي ولا حسي يبقى في هذه الحاله لا يحل لك ان تسكت باعتبار ان الناس لا يستجيبون لا يا اخوانا غلط كبير جدا خطا كبير لا ده استمر في الكلام وذكر الناس وذ- واذكر الحرام بأدلته وبكلام أهل العلم إظهارا لشعائر الدين كما قال ربنا عز وجل في قصة أصحاب السبت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم يعني إيه أنا بعذر نفسي أمام الله حتى إذا قال لي ربي وقفت في موضع كذا ورأيت منكرا لم لم تتكلم بعض نفسي أمام الله والأمر الثاني ولعلهم يتقون لعل بكثرة كلامنا عن المنكرات وعن البدع لعل قلب مبتدع يرق تتحرك النكاية في قلبه فيترك ما هو عليه من البدع معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يبقى هنا الحالة الثانية أو الثالثة لا يحدث مكروه ولا أذى ولا أي شيء مطلقا ولكن غلب على الظن أو تيقن أن الحزبة والإنكار لا يجدي يبقى هنا الحكم الشرعي يا مشايخة تستحب الحزبة لإظهار إيه شعائر الدين واضحة يا مشايخ الحالة الرابعة كثير بقى منكرات كثير معايا يا أخي الفضل الحالة الرابعة أن يعلم أن المنكر سيزال أن يعلم أن المنكر سيزال أو يغلب على ظنه أنه سيزال ولكنه سيصاب بمكروه أو بأذى ولكنه سيصاب بمكروه أو بأذى ففي هذه الحالة الحكم يختلف باختلاف المنكر الذي سيزال وبطبيعة الأذى الذي لحق بالمحتسب آه يختلف باختلاف المنكر آه يختلف باختلاف المنكر الذي سيزال وبالمكروه والأذى الذي سينزل بمن بالمحتسب حاضر دي بقى أخطر حالة يبقى المنكر سيزال فعلا ما عادش منكر ولكن سيترتب على الإنكار احنا بنتكلم في القلب ولا باليد ولا لسان يا شيخ سيد باليد واللسان سيترتب على الإنكار إن الراجل اللي اتكلم ده أو أزال المنكر بيده أو بلسانه سيأتيه أو سيصاب بشيء من المكروه والأذى طب الحكم الشرعي إيه؟ قال لك بنبص بقى للمنكر الذي أزيل ما حجمه وما مدى خطورته كويس وكذلك بننظر إلى المكروه والأذى الذي نزل بالمحتسب ما الذي أصابه مفهوم يا مشايخ ده هنا بقى إيه يتكلم في مثل هذه القضايا الكبار الكبار هم الذين يعرفون حجم المنكرات وهم الذين يستطيعون ان يقولوا ان الذي نزل بك بمقابله او بقياس المنكر الذي ازيل لا شيء او العكس بس خد بالك هنا احنا قلنا المنكر ماله ها سيزال ام لا يزال سيزال ولكن وقع مكروه واذى للرجل بنشوف المكروه ده قد ايه حصل لك طب قبل ان تحتسب علمت او غلب على الظن سيقع بك مكروه واذى كيت وكيت وكيت وكيت وانت على علم تام ان المنكر سيزال هنا خدوا بالكم ليس لك ان تقدر انت عظم المكروه او الاذى لك ارجع بقى للفقرات الأربعة إن الحماس للحق لا يغني غناء الفقه والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم يبقى أنت ممكن تجد واحد إيه آه شجاع واخد بالك هكذا سموه الناس ولكن هي حمية وحماس أجوف لذلك أذكر في سنة 1986 ما انساهاش قام بعض المسلمين أصحاب الفكر المنحرف وجالوا في شوارع شبرا مصر وحرقوا بعض أندية الفيديو وتم القبض عليهم وحكم على أغلبهم بالسجن ما بين العشرين والخمس وعشرين والنادي حرق وشيد أعظم مما كان فقيل لأحدهم إن المكروه والأذى الذي نزل بك أعظم بكثير من المنكر الذي لم يزل قال لك لا إيه يعني 25 سنة ولا شيء أهي دي بقى إيه والصبر على تحمل الأذى لا يسد أو لا يقوم مقام الإيه العلم خدوا بالكم مسألة مش مسألة آه، هيصة ده ضوابط وأنا أعيش في المجتمع لا أعيش منفردا بل معي إخواني لذلك سيأتينا نص لشيخ الإسلام والمكروه والأذى الذي يغلب على الظن وقوعه من تغي من إزالة المنكر باليد أو باللسان إذا تعدى إلى غير المحتسب تكون الحزب محرمة واضحة يا مشايخ انتبهوا لهذه الأمور لأن الذي أمرنا بتغيير المنكر بنص الحديث هو الذي قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذل المسلم نفسه قال يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق يبقى لا يحل لك لحظة واحدة لا يحل لك علشان كده شيخ الإسلام بيقرر في أكثر من موضع لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا فقيه فقيه يعني بيفهم وإذا أشكل عليه أمر يسأل الأكابر يبقى المسألة عشان كده بقول لكم أنا مليت الثلاث جمل دولت وأأمل أن تحفظ حماس وجرأة بطولة لسان بالكلام وصبر على تحمل الأذى طيب من حولك من إخوانك أهل بيتك زوجك وأولادك من الذي يقوم على شؤونه مع الأخذ في الاعتبار أن المنكر الذي هممت أن تزيله ما زيل يا ريته بقي كما هو بل شيد وبدل ما كان معايا يا باشمهندس احمد بدل ما كان العمود فيه ست سياخ هدوها قال لك بس نعمل لبشه ونعمل خوازيق الكلام واضح ولا مش واضح ما هو ده البلاء هو ده بقى الايه الحماس الاجوف كانت الامور ماشيه ولكن ابى الماجور ابى الماجورون الا ان يسعوا في الارض فسادا مساله الحزبه والاحتساب تحتاج الى فقه والى نظره عام- عامه شامله في كل نصوص الشريعه والتامل والاعتبار من مقاصد الشريعه وقواعدها الكليه طيب اكتب عندك نعم احنا لسه ما كملناش حاجه احنا قلنا إيه الحاله الرابعه ايه اه ان المنكر سيزول, سيزول ولكن يلحقه مكروه وايه واذى قلنا ال- الحكم الشرعي هنا بيختلف باختلاف المنكر الذي ازيل وباختلاف المكروه والاذى الذي وقع بالمحتسب يعني هو م- مثلا يعني ده, ده, ده, ده هنبدا نفصله رجل راى رجلا بيتعاطى الدخان راح خلاه بيتعاطى الدخان و- وهيجي لنا برضه كده مبحث بعنوان كيفية الاحتساب يعني اشتغل ازاي الشيخ سيد شاف منكر يشتغل ازاي ينفذ الكلام ده ازاي واخد بالك فالراجل راى رجلا يدخن السجائر فراح خد منه الس- علبه السجائر وفرقها قام صاحب السيتان يضرب فيه لحد ما صف عينه قال لك ما فيش فيها حاجه طب ما هو المنكر اصلا لم يزل واخد بالك ما نزلش المنكر وعينك يبقى لازم بننظر الى ايه يا اخوانا باعتبارين اتنين الاعتبار الاول المنكر الذي ازيل طب المنكر لو, لو لم ما زال ما زال كما هو بقي المنكر كما هو طيب وايضا ننظر الى المكروه والاذى الذي نزل على المحتسب واضح يا مشايخ مفهوم يا احمد كده يبقى بتتوقف على ايه على المنكر الذي ازيل وعلى المكروه والاذى الذي نزل بالمحتسب طبعا الكلام ده كله بيقال متى قبل الشروع في ازاله المنكر يبقى العلماء هم اللي يقولوا انت رايح فين هعمل كت وكت وكت طب ايه اللي هيحصل والله احتمال ايه يعني اتبهدل شويه من ابويا ومن اخواتي طب والمنكر هيزول ابدا مش هيزول ده انا هطلع اكسر الدش واشفر البتاع هيدغدغوني ويجيبوا احسن منه طب وبعدين امال الفقه فين يا اخوان امال فين مقاصد الشرع فين القواعد الكليه للشريعه قال لا عشان كده مساله الحماس والغيرة على الدين ده اللي بيدندن عليه الخوارج بيدندنوا عليه دايما غيرة على الدين والظلم وكذا طب يا أخي أنت أغير على الدين أم النبي صلى الله عليه وسلم ما ده- يعني باختصار شديد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحد أغ... إن... إن الله يغر وإن المؤمن يغر وما أحد أغير من الله سبحانه وتعالى يبقى بناء على ذلك انك ترى المنكر وتغيره بدون الضوابط والشروط وتزعم الغيره والحماس كذاب كذاب علشان كده مساله ال- ال- ال- اللي هي تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد دي من القضايا الخطيره تزاحم المصالح كل ده سي- سيملى عليك في المبحث تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد طيب واذا تزاحمت المصالح اي المصلحتين تفعل وايهما تترك وايه ضابط تزاحم المصالح وضابط تزاحم المفاسد لا يا اخوانا الامر كل واحد منا لا بد ان يعرف قدره في الطلب وفي العلم ولا بد لا يتكلم الا فيما يحسنه واجازه من علمه ولله ضرب الحافظ ابن حجر لما يقول لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف لقل الخلاف وطبعا ما ننساش واسمعني هذا الحوار بعض اخواننا الصالحين الحوار الذي دار بين العلامة الألباني وبين امرأة من الجزائر تبشر الألباني بفوز جبهة الإنقاذ في الانتخابات كان فحوى كلام الشيخ الألباني هذا أول السقوط بتقول له يا شيخ ده نجحوا وهياخدوا المقاعد البرلمان حتى ياخدوا الكراسي في البيت كمان قال لها أول السقوط وقد كان وقد كان يبقى المسائل الكبار يتكلم فيها الكبار لا تحسن امسك عليك لسانك لان تخيل بقى تخيل البلاء الذي نزل على الدعوه بالذات في بلاد مصر بعد مقتل السادات مهما قصصت عليك لن اوفي الامر حقه فليس الخبر كالمعاينه ليس الخبر كالمعاينه وده كله منين حماس وحمية وكفروا الرجل ومن ثم قتلوه ما هو ده اللي بي- بيسعى له الآن والأفكار المنحرفة عمال يدعى إليها ويستترون في في بعض ال- ال- ال- الجمعيات أو بعض الإيه المصالح التي تخص الناس والتدخل في المجتمع إلى غير ذلك يبقى الحالة الثالثة المنكر ماله ها يا إبراهيم لا الث- الحالة الرابعة عفوا المنكر ايه يزول ولكن سيقع مكروه ايه واذى على المحتسب الحكم الشرعي ايه قال لك تفصيل ايه معنى تفصيل بننظر للمنكر الذي ازيل وبين المكروه والاذى الذي نزل بنا يا شيخ سيد الذي نزل بالشخص المحتسب اما اذا تعدى المكروه والاذى لغير المحتسب لموا بتوع الجعافره كله ما عادش ينفع بقى خلاص كده ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه والضرر اذا تعدى الى الغير تكون الحسبه محرمه لما ما هو انت مثلا يا راجل انت عندك قدرة على التحمل غيرك من البشر اذا ارتفع الصوت في وجهه ممكن تقول له سكتة قلبية يروح فيه ما هو ده ابن مسعود بيقول ما من رجل يكرهني بصوت او صوتين على ان اقول لقلت له ما يريد علشان كده هيجي لنا في في ضوابط الاكراه او انواعه ما يسمى بالاكراه الملجئ وايضا مساله آه، آه، ضابط حالا المكروه هو الاذى الضابط بتاعه ايه يعني لو واحد قال لك بخ يبقى تخاف وتترك ولا ما هي الضابط ايه ما هو العلماء تكلموا بكلام مجمل خوف المكروه والاذى ما المراد بالمكروه وما المراد بالاذى والله المكروه اللي هيحصل لنا هيقول لك الجماعه دول بيكفروا الناس كل مبتدئ يقول لهم السلام عليكم ما يردوش عليه ده مكفرتي وده مكروه واذى انا ما اتحملوش لا ده بقى بيندرج تحت ايه اللوم والعتاب بس انتوا معايا يا رجاله طب اكتب عندك يلا عاوز ايه يا ها ما- اكتب هذه الحالة حكم الحزب هنا يتوقف على المنكر الذي يزال وعلى المكروه والأذى الذي يقع بالمحتسب يتوقف على المكر المنكر الذي يزال وعلى المكروه والأذى الذي سيقع بالإيه؟ بالمحتسب يبقى احنا بنعرض الكلام ده على الليث بن سعد قال لك خلاص واخدين بالكم يا مشايخ طيب اكتب عندك هم؟ فاضل ايه عشان ايه درس الفقه لا درس الفقه هيترحل هيحصل ترحيل عن انا انا جاي خارج من بي من بيتي كالعاده الطريق زحمه فاما بقى نلغي درس واما نتحمل شويه الله يبارك فيك. الدرس هيترحل ده ان اذنتم ما اذنتوش آه، هاكل لقمه وامشي اهم حاجه الاكل معايا يا مشايخ واضحه يا رجاله طيب اكتب عندك وعليه فانكار المنكر عباره عن اربعه مراتب اربع مراتب طيب آه، آه، آه، اعيد تاني كده حاجه احنا قلنا القدره شرط لوجوب الايه الحزب مظبوط وقلنا آه، مساله وجوه عدم القدره يعني واحد مش قادر ايه معنى لا, لا يقدر قلنا عجز حسي مظبوط كده والامر الثاني ايه ها خوف المكروه والاذى والعلماء الحقوا خوف المكروه والاذى من عدم افاده الانكار عشان بس يكون تسلسل عندك واضح يبقى انا عندي عجز حسي عندي خوف مكروه واذى عندي عدم افاده الايه الانكار الامور دي بتجتمع طيب بعد ذلك بقى مراتب انكار المنكر يعني لما انا انكرت ومع ذلك لم يحصل لي مكروه ولا اذى ايه اللي حصل ما دي امر بيراعى ايضا عشان كده دايما الفقيه هو الذي يحتسب ويبد يكون عنده تصور شامل عن الواقع يبقى انا ما فيش مكروه ولا اذى والمنكر سيزال طب ايه الاشكال قال لك استنى طول بالك ده المنكر سيزال وياتي بمنكر اعظم منه مع انني ما اصابني اي مكروه ولا اذى بل الجماعه اصحاب ال- محل الفيديو قالوا هنولع لك فيه احنا كمان طب ايه اللي هيحصل قال لك لا ده ما احنا هنجيب في الفيديو هينشال وهنجيب اسوا منه ادي معنى كلمه مراتب انكار المنكر كم مرتبه اربعه اكتب عندك الاولى أن يزول المنكر ويخلفه منكر أشد منه أن يزول المنكر ويخلفه منكر أشد منه خد بالك يبقى أنا- بابا خليك معايا يا شيخ أنا بنظر لإيه لخوف المكروه والأذى وبعد ذلك المنكر ده إيه اللي حصل له فما فيش مكروه أذى ولا خالص ولكن المنكر أزيل وجه منكر إيه أشد منه اكتب عندك فالحسبة في هذه الحالة محرمة معايا يا شيخ أهب الحسبة مالها إيه محرم طيب لو إنسان يعلم إن المنكر سيزال ويأتي أسوأ منه ومع ذلك يحتسب أحمق بعيد عنك أحمق امال فين بقى ال- الانضباط بضوابط الشريعه فين ما هي دي ضوابط الشريعه والا كيف تبرر عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين كيف تبرره حتى لا يقال محمد ايه اصحابه وكان الكلام عن مقتل مين ما فيش غير ابن سلول دعني اضرب عنقه طب الكلمه هتضرب عنقه مين اللي حصل عمر بن الخطاب قتل عبد الله بن مسعود بامر النبي صلى الله عليه وسلم اتنقل الخبر ده قتل اثنين ثلاثه اقتل اصحابه معايا يا مشايخ يبقى الحاله الاولى ان المنكر يزول ولكن ياتي بدلا منه ايه شر منه فهذه الحاله الحزبه مالها محرمه اكتب عندك الحاله الثانيه او المرتبه الثانيه أن يزول المنكر ويخلفه ما هو مثله ما هو مثله خد بالك في الحالات الأربعة مفيش مكروه ولا أذى الراجل قاعد ولا حد هيكلمه ولكن باعتبار ايه المنكر هنا يبقى انا بنظر ثبت المكروه والاذى مفيش ولكن بنظر باعتبار ايه اللي حصل في المنكر ايه يبقى هنا المنكر زال وجاء ايه مثله يعني حرقت علبه السجاير جاب اختها كسرت الشيشه جاب اختها وما كلمكش وقال لك لو كسرته طول النهار انا الفلوس كتيره وهجيب يبقى هنا المنكر زال وجه ايه مثله اكتب عندك الحسبة في هذه الحالة موضع اجتهاد وإن كانت هذه الصورة في الغالب لا تقع وإن كانت هذه الصورة في الغالب لا تقع الحالة الثالثة انا قلت لك ايه انا قلت ايه انا ها لا احنا قلنا قال- قلنا ايه موضع ايه موضع اجتهاد يعني اه، اجتهاد يعني المعلم المرشد يقول لك لا روح غير خلاص سيبك منه موضع اجتهاد ولكن الصوره ديت قل ان تقع يعني لما تيجي تشوف في الواقع قليله جدا ان تقع الحاله الثالثه ان يقل المنكر ولا يزال بالكليه أن يقل المنكر ولا يزال بالكلية فالحزبة في هذه الحالة مشروعة بل مستحبة آه بل مستحبة لأن, لأن الاستحباب أعلى من المشروعية رحمكم الله يا شيخ. الحالة الرابعة أن يزول المنكر ويخلفه ضده أي معروف أن يزول المنكر ويخلفه إيه؟ ضده أي معروف في هذه الحالة الحزبة واجبة الحزبة واجبة ده كله يا اخوانا الحالات الأربعة الخوف الخوف المكروه والأذى فين؟ ها؟ مفيش مفيش خالص يبقى بنظر بالاعتبارات الاخرى يبقى انا عندي اعتبارين يا شيخ علاء الاعتبار الاول خوف المكروه والاذى وهنا بغلبه الظن الاعتبار الثاني المنكر ده ايه اللي هيحصل له؟ هل سيزول او يخلفه ضده او يخلفه مثله او يقل كما هو ايه مذكور واضحه يا مشايخ كده اكتب عندك عنوان في وسط السطر متى يكون الأذى معتبرا متى يكون الأذى معتبرا يعني عاوزين بقى نحاول كده نضع ضابط عشان لما أقول أنا خايف خايف من إيه يعني المنكر موجود قدامك أهو. مثلا يعني وانت تعلم انه منكر وعندك الآل- الالات اي الالات الشرعيه والادله ومع ذلك مررت على القوم ولم يتمعر وجهك خوف المكروه والاذى ايه الاذى اللي يحصل لك عاوزين نعرفه والا آه، يتعلل كل انسان بان اذى سيحدث ولا يحتسب على وجه الارض فاكرين في اللقاءات الماضيه تركوا يا اخوانا احنا في زمن غرب ومساله ان يكون في قلبك حرص على مرضاه الناس والخوف من ان يغضبوا عليك او منك كده انت ماشي غلط ماشي في طريق خطا لا ما هو كثير من الناس بقول لك وخاصه اللي هم منوط بهم الكلام في الشريعه في مسجد معين من المساجد ما يستطيع او يتكلم في امور معينه ليه بتوع الصف الاولاني كبار البلد واقعين في المشكله دي ممنوع يتكلم طب وبعدين طب ما الذي يحول بينك وبين الكلام قال والله ممكن يزعلوا وما يجوش الجامع تاني قال لا وانت بتشتغل بالنفر شيء عجيب والله ما هو ده اللي حاصل دلوقتي وانت ب... يعني دعوتك علقتها على الكثرة والجمهور إن كان الكلام ده لا ده اركن بقى وابدأ من ألف بتاني يبقى عاوزين نعرف متى يكون الأذى معتبرا يعني فعلا الأذى ده لا أنت معك حق ما تتكلمش أما هذا الأذى ولا تشغل بالك طيب اكتب عندك مطالب الخلق من الدنيا اه طبعا مطالب الخلق من الدنيا على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن اربعه مطالب الخلق من الدنيا على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن اربعه اولا في النفس العلم في النفس العلم المبحث ده لو فهمتوه هتفرق معاك كتير جدا عشان تشوف ايه مطالبك في الخلق في الدنيا انت عاوز ايه من الدنيا بالظبط وبناء على ذلك هتقدر تتكلم وتكون جريء بس منضبط مش متفلت لا منضبط بضوابط الشريعه طيب اول شيء مطالب الخلق في الدنيا اربعه اول شيء في النفس العلم وده محدش يرفضه طيب الامر الثاني في البدن الصحه والعافيه والسلامه ثالثا في المال كثرته رابعا في قلوب الناس علو المنزله والجاه يبقى انا عاوز علم عاوز صحه كويسه عاوز مال ايه ضابط المال يا محمد كل ما ينتفع به كل ما ينتفع واخد بالك وفي نفس الوقت اكون لي كلمه مسموعه في البلد ادخل اي مجلس الكل يقوم لي يشار الي بالبنان هي دي مطالب الناس في الدنيا تتفرع بقى ده عاوز عربيه ده عاوز زوجه كل ده بيندرج تحت الايه الامور الاربعه معايا يا مشايخ يبقى العلم واخد بالك الامر الثاني الصحه والعافيه في البدن الامر الثالث اللي هو الثروه كثره المال والعرض الامر الرابع الجاه وعلو المنزله في قلوب الناس واضحه يا مشايخ ده؟ اكتب عندك ويكره او ويكره الادمي في هذه الاربعه امران ويكره الآدمي في هذه الأربعة أمران الأول زوال ما هو حاصل موجود زوال ما هو حاصل موجود يعني عندك علم واخد بالك مش بتزعل وكذلك في الثلاثة الباقية ادي معنى كلمة زوال ما هو ايه حاصل موجود يعني الجاه عندك انت خايف ومرعوب لتنزل منزلتك في قلوب الناس ادي معنى كلمة زوال ما ايه ها؟ ما هو حاصل موجود طيب الامر الثاني امتناع ما هو منتظر مفقود بتزعجك المسألة دي أيضا امتناع ما هو منتظر مفقود يعني ايه الجاه جاي والمنزلة جاي واخد بالك خلاص جات لك اخبار من خلف الستارة ان انت مرشح لكيت وكيت وكيت فانت مرعوب لان هذا الممتنع المنتظر المفقود انت مرعوب لما يجيش فخوفك من امتناعه حال بينك وبين الاحتساب اتفهمت يا مشايخ امتناع ما هو ايه منتظر مفقود او زوال ما هو حاصل موجود يبقى الاشياء الاربعه ديت بالامرين عليهما مدار ضابط الاذى المعتبر ضابط الايه الاذى المعتبر يبقى الاذى المعتبر اه انا صحتي كويسه مثلا يعني وهعمل اللي عليه ده كله ولكن انا خايف لا الصحه تزول لما تزول لو احتسبت على فلان سيهشم راسي ما هو احنا بنقول الحزبه هتعكر على الاربعه دولت لان هي ديت مطالب الخلق في الدنيا مش عايزين غير كده فهذه المطالب التي ترجوها الحزبة ستعكر صفوها يبقى تعكير الحزبة لصفو هذه الأمور الأربعة هل هذا يعتبر من الأذى المعتبر أم لا اتفهمت يا مشايخ كده طيب أقف عند هذا الحد وعلى وعد إن شاء الله نكمل هذا المبحث في اللقاء القادم ولكن أأمل ما يكتب عليك تعيد قراءته مرة واثنين وثلاثة وفيه رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية تسمى الحسبة حاول يعني لعل الله يرزقك الفهم له وأيضا في رسالتنا التي وزعت عليكم بعنوان من أسباب هلاك الأمم من جملة أسباب هلاك الأمم ترك الأمر بالمعروف والنهي عنه نقلت نقولا لأهل العلم كثيرة متعلقة بالحزبة فاذهب إليها والله يتولاك كم يبقى الوقت؟ ها؟ طيب نقف عند هذا الحد وأرجو أن ننشغل الوقت المتبقى بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل درس الفقه وبعد العشاء درس إغاثة اللفان وبعدها إن شاء الله القراءة في شرح أربع قواعد تدور عليها أحكام الشريعة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم